العبد بين اصبعين من اصابع الرحمن ايهما شاء ثبت ثبت وايهما شاء زاغ ازاغ فالعبد لا اله الا الله ما دام باع فليضمن ان المشتري قد تكلف ان الله اشترى وقلنا اشترى ده فعل ايه؟ ماضي ان الله اشترى من المؤمنين اشترى ايه؟ الانفسهم واموالهم والانفس والاموال اصلا مسلمين إذا إذا يعني ما فيش دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله وإنما دعنا لقيصر لله وما لله إيه؟ لله لأن كل شيء إيه؟ لله يبقى ما ما ربنا اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وكان إيه؟ بأن لهم الجنة اي عايز يحرق البيوت على ناس اتخلفوا عن ايه؟ عن صلاة الجماعة، ولذلك لا يتخلفوا عن صلاة العشاء وصلاة الصبح إلا مين؟ إلا المنافقون. يعني علامات النفاق ايه؟ كلنا حافظين النفاق حتى إذا وعد أخلفه إذا أتمنى خال لا يا أخويا واللي ما يروحش يصلي العشاء والفجر في الجنة يبقى منافق. ليه؟ لأن الظهر بيجي علينا واحنا ايه؟ في الشغل كلنا بنصلي عشان ايه؟ فيها حته برضه لان ايه؟ اه ملتزمين بالصلاه لكن برضه عشان اللي في المكتب عندي واللي تحت ايدي واللي فوقي وده ده فلان صالح فلان بيصلي حاجه فلان تسيب مكتبها وتروح ما شاء الله جايبه فرحه بشنطتها فلان حاج بالمره لازم يعني تطلع الغيار دي سبحان الله المهم لا اله الا الله حتى تطلع مش عارف بتجيب الاكل حاجات غريبه تشوفها في الشغل امر غريب المهم بيخترعوا حاجات يالفوا المهم يعني سبحان الله فالكارثه ان ان احنا بنصلي الظهر او العصر في الشغل عشان الناس تقول بقى فيها فيها جزئيه لكن العشاء والفجر بالله عليك مين اللي هيقول ده لازم يصلي الفجر؟ ها؟ الا ده بقى عملت منظر بقى اصحى يا عبد المعبود يا البواب بقى يا بقى مش تفتح لي الباب مش عارف انا بنزل كل يوم وتستنى على الجيران قال يعني خلاص بقى، سبحان الله والثاني ايه؟ بتجيله عشان يقول والله ده من ساعة الحج فلان ما طلع من صلاة الفجر هو الحج بيصلي الفجر امال ايه سبحان الله ربنا يجعلنا من بركاته طب هو ايه؟ مش أو يعني خلاص بقى ده ما صلاش الفجر يبقى منافق من لم يصلي صلاة الفجر الصبح يعني والعشاء كان بالنسبة للرجال في المسجد فهذا دليل على النفاق والعياذ بالله اللهم لا تجعلنا من المنافقين يا رب ولا تحشرنا في زمرتهم يوم القيامة ولذلك الإيه بشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون بنور بنور الله يوم القيامة اه اللي ماشي في الظلمه دلوقتي ها في الدنيا العيشه والفجر هيمشي ايه؟ في نور الله ربنا لازم يعوضك يعني مثلا حرم عليك في الدنيا الخمر وفي الجنه يعمل ايه؟ قال الخمر بالازازه الازازه بكام؟ لا انهار من خمر تخيل نهر ماشي خمر ايه بس ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش سكر اه لا غول فيها ولا تسكين لا غول يعني ايه؟ لا تغتال العقول ما فيهاش حلم يعني من سر او من فضل الله عز وجل انا اعوضك ما دام ما سالتش الخمره في الدنيا يبقى يعوضك الايه؟ سبحان الله وبعدين الحرم على الرجال الحرير في الدنيا خلاص مش على كده لا ولو اتقى الله وحرم على نفسه الحرير هيجي في الجنه الايه؟ البطائنها بطائن ال ال ال ال الارائك الشلة الشلة بالله عليك دي حكايه غير طب انت الكرسي الجميل ده تحتيك ايه؟ بتاع اه حاجات يعني تشوف وبتاع اللي هو كان بيسموه الكارينا ولا مش عارف ايه سبحان الله حاجات خضرا كده لو يعني شوف شكلها توسع لك البيت لا اله الا الله لكن اهو بيتغلف العامل زي ايه المسلمين اللي من شكله من بره حلو ولما تيجي تحت الجد تلاقيه فاضي من جوه لا اله الا الله تكلموا شعرته سبحان الله فالمرء مخبوء تحت اللسان ونفس القضيه سبحان الله هناك في الجنه البطائنها من الشبره الحشو بتاع الكلى حرير امال يبقى ظاهر الكلى ايه؟ يعني الحاج حرير اذا بالله عليك يا سبحان يبقى لما لما حرمت على نفسك الحرير في الدنيا ربنا يعوضك ايه؟ حرمت على نفسك الخمر يبقى ربنا مش هيضيع عليك حاجه ولا ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم اللهم ارحمنا يا رب بما رحمت سبحان الله العظيم فيبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى العبد مننا طالما انه اذا راى الناس قد فرحوا بالدنيا وما فيها هو يفرح بالله يفرح بلقاء الله يفرح بصدقه عملها يفرح انه قضى مصلحه واحد يفرح ان فلان صالح مع مراته مش يفرح لخرابها في ناس تفرح لخرابها والعياذ بالله اه ولذلك في ناس تفضل تنق تنق لغايه ما يعني تجيب دولارها لا اله الا الله طب ليه؟ ايه اللي هيرجع عليه؟ سبحان الله ومش وبقصد وبدون قصد يعني الام المشوهه اللي كل شويه تسمع على بنتها عباره عن كاتب دخيل مش تنصح لا يا بنت ده خلي بالك من جوزك برضه برضه لو خطأتيها تروح الجنه ولو طلقت ربنا يكرمك كلمتين حلوين مش هي شبه جرح تحط عليه كبير سكر لا يعني يحط عليه كريم مرهم حاجه كده تبرد تبقى الام حنينه الام تبقى ناطحه مش هي اللي تزود ال- البتاع ده انا ما بترجعلوش الا لما يجي وراسه ورجاله ويجي ابوه وامه وسع المشكله دي ما نضيع المشكله يعني جينا النساء بالله عليك لو اعرف ناس لما بيزعلوا بناتهم ويروحوا لهم يقول لها ارجع البيت وهذا طلبت انت انت وجودي ما يا بابا ده قال لي امشي ارجع البيت والله اعرف ده. الناس بيعملوا كده ويرجع البيت سبحان الله اول ما بتخبط على الباب والله حصل حصل هذا الموقف سبحان الله راجل فاضل عنده بنات متزوجين فاللي حصل البنت جت على امها تعالى يا حبيبي تعالى بقى الام ايه خير درجه ابن المؤمنين وبتاع على طول طبعا الزباله ده يا أخوان. اه يا ماما عمل فيا والتاني اتجوز ده ما هو ازاي بقى صغير اه وعاقبيني وحط مصاب في عيني ولا, ولا عمل لي حاجه الواد نفس القضيه الزوجات برضه احيانا يشتروا على النفس مش معنى كده ان الزوجات وحشين لا يعني بقول ايه ان الاب النصح والام النصح ما يوسعوش القضيه الراجل قال لها طب ارجع البيت فين؟ ده ساكن فين؟ في المهندسين والتاني فين؟ في اخر حلوان هترجع ده هو قال له امشي وبتاع ما قالش ان بنتي تيجي ت- ت- تقول مشكلتها وجوزها مش موجود روح هناك وانا هذا اشوف الموجود راح مخبط رجعت مع عمرو بقى خبط فتح الباب من جوز مين؟ اتفضل يا عمي هو منتظر مين؟ يعني عمرو ده لا ده انا جاي لوحدي لوحدي بالله عليك تعمل لي ولا لا روح من المكان اللي جيت فيه الحماية ده ده بحث ده التعبير بالظبط اللي طلع من بقه حماية ايه؟ بحث سبحان الله فلما فين بالليل بقى وصلت حماية اه جت الام البنت تتكلم على اسمع عايز اسمع من الراجل الاول فين؟ اللي هو جوز بنت نعم خير قال له خير ايه؟ انا راجل ايه الادب اللي نزلتها من البيت؟ بس خلاص انتهى الموضوع على كده بالله عليك لما جوز البنت يقول كده يبقى الراجل هيقول له ايه؟ انت ايه الادب فعلا؟ يقول له انت مؤدب ومتربي خلاص لكن احنا للاسف الشديد عايزين الجنازه والبحثره وبعدين ده في ناس ها؟ من الحزن ومن كثره الاكتئاب قديمنا 40 سنه في اكتئاب ما يلاقوش حاجه يحزنوا يطلعوا صفحه جاسوسات ويعيط حاجات غريبه يعني بيدور على حاجه تزعله بس سبحان الله. وفي ناس كده وربنا يفرج علينا وعليك ان شاء الله والله يا مؤمن ما تلاقي حاجه في الناس ده احيانا واحد يسمع شكاوى غريبه ما يلاقيش مشكله يشتكي من يشتكي من اي حاجه يقول لك الميكروبات في الجامعه مش مظبوطه هو خلاص لا حاجه يشتكي منها اي حاجه اي حاجه يعني لازم يشتكي المهم اذا فرحوا بالدنيا فافرح انت بالله خلاص. لازم افرح بالله عز وجل وبعدين افرح بالله ان رزقني الاسلام هو في نعمه اكبر من دي نعمه والله دي نعمه احنا مش واخدين بالنا منها ولا محافظين عليها حق الحفاظ سبحان الله نعمه الاسلام دي نعمه لا تساويها نعمه اكبر نعمه ان ينعم الله على عبد ان يرزقه الايمان به طبعا نعمه كبيره دي نعمه اصلا لا تباع ولا تشترى اصل الفلوس تروح وتيجي صح ولا لا؟ والجاه يروح ويجي او يضيع وما يضيعش خالص اي شيء بدون الا الايمان ده في شيء اني اعطي الدنيا لمن احب ولمن لا احب ولكن لا اعطي الدين الا لمن احب اه يعني ربنا ما يديك الدين الا ليه؟ الا اللي بيحب ربنا ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب فمن احبه الله ولذلك ليه؟ من يريد الله به خيرا يحصل له ايه؟ قال يفقهه في الدين قال يفقهه. يبقى خليه فاهم يعني مش يفقهه في الدين يعني يبقى علامه بقى ومفتي ولا لا القضيه يعني يعرف ايه اللي ينجيه وايه اللي يضيعه ايه طريق ال- ال- ال- المسلك اللي يودي للجنه وايه والعياذ بالله الردى او المرضى او ال- ال- المدارك او الدرك الذي يهبط به الى قعر الهويه والعياذ بالله رب العالمين يبقى المسلم هو يحط في ذهنه ايه؟ في ذهنه ايه اللي ينجيني وايه اللي ضيعني فما عرف كده يبقى ربنا اختار له الخير اللهم اختر لنا الخير يا اكرم الاكرمين واذا فرحوا بالدنيا فافرح انت بالله واذا الفوا باحزابهم فاجعل انسك بالله ها في ناس يقول لك القعده حلوه بتاعت الايه؟ بتاع ال- بتاع الحبايب ماشي لكن تخيل واحد يحلف بالله عز وجل ولذلك قالوا ايه اهل العلم؟ علمونا العلماء الله يرضى عليهم ويبارك فيهم ويرحم من مات منهم سبحان الله قالوا ان الله اطلع على قلوب العباد بص ربنا بص على قلوب ايه؟ عباد فوجد اشوق واشوق القلوب اليه قلب الحبيب المصطفى بقلب الحبيب هو اشد القلوب شوقا لمين؟ لله فما انتظرت ان هو يريه وجهه الى يوم القيامه وانما عجل له برحله المعراج لكي يتشرف الحبيب برؤيه الله عز وجل. اه ليه؟ لان طلع القلبين القلب ده سواه هيشوف ربنا هتشوف ال- ال- المعبود ها الذي يعبده فربنا اكرمه سبحان الله سيدنا موسى طلب الرؤيه وسيدنا محمد ما طلبش الرؤيه خلي بالك الفرق ها وقيل لا نفرق بين احد منهم لكن ايه؟ لكن طلب موسى ان يرى رب ربي ارني انظر اليه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ها اجعله دكا وخر موسى صاعقا ده سيدنا موسى على كده خلاص يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبالكلام خلاص طيب تعال للحبيب المصطفى هل طلب الحبيب ان يرى وجه ربه؟ طلبش طلب هو طبعا اكيد امنيه داخليه لكنه لم يطلبها فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ سبحان الله العظيم ولذلك قالوا ايه؟ سوابق الهمم سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار صعب قوي سوابق الهمم يعني واحد بينظم وبيخطط وبيعمل دراسه جدوى ويتكتكها بالظبط يقول لك انا هعمل واسوي دي الخطوه الاولى والثانيه والثالثه وربنا بيريد شيء اخر يحصل اللي خططه العبد ولا اللي يحصل اللي اراده الله؟ يبقى سوابق الهمم ها لا تخلق اسوار الاقدار كان القدر دلوقتي ايه؟ اسوار عاليه محدش يقدر يخترق هذا ال- هذا السور الا بايه؟ الا باذن الله اه الا بقدر الله وقضائه لذلك قال سيدنا عمر في ال- في الطاعون بتاع اموات بتاع الشام قال ندخل ولا ما ندخلش؟ قال لا والله يا جماعه عبد الله بن عمر انا انا معايا النص ايه يا ابن عمر؟ هل سمعت الرسول يقول اذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوه وان كنتم داخلها فلا تخرجوا منها خلاص يبقى سيدنا عمر ايه واضح التفكير. قال لا نرجع بقى شوف الكلام ده اتفر من قدر الله يا امير المؤمنين قال نفر من قدر الله الى قدر الله ليس يعني لا منجا من الله لا منجا من الله الا اليه يعني من واليه من وايه هيروح فين؟ يعني ينتقل من قدر الى قدر من قضاء الى قضاء فسوابق الهمم لا تخرق اسوار الافكار لا ما يحصلش لان اه لان الانسان مننا سبحان الله ما دام هو مسلم بالشكل ده ها يعني اضرب لحضراتكم مثل يجب ان يكون الايمان بتاعنا يا اخواننا في حاله من الازدياد ولا يزداد الايمان الا بالتسليم الكامل لله عز وجل. يعني احيانا بعد يقعد مثلا شريحه ساعه في البيت مثلا يعني يسمع مثلا في الساعه دي مثلا مثال يعني 10 تليفونات. كل تليفون من دول بمشكله شكلها غريب عن الثاني خالص. دي ساعة قوي ودي سخنة قوي ودي 300000 درجة مئوية ودي 50 تحت القدر درجة سبحان الله. أما تيجي تسد الخيوط دي كلها إلى خيط واحد تجد ان لله في خلقه شؤون يوزع كده سبحان الله ايه ده كذا وده سبحان الله لا اله الا الله بكره الراجل ايه يقول لي بقول لك ايه واحد يعني كده انا بقى هو انت ربنا قلت له يا عم استغفر الله يا عم انا انا عندي الحسد مش هتحاسبني يا عم هحاسبك ليه؟ انا بقى مراتي للاسف وراك في كل حته في الجامع في درس الاثنين مش عارف بتروح فين حته طب وللاسف ليه؟ انا اصلا اشوف اصل انا شايف عيشتي كل ما تسمع لها كلمتين منك كده عايز اطبقهم عليا وانا راجل لا اعرف لا بصلي ولا بصوم طب انت سيادتك يعني بتتخانق ولا بتتصالح ولا ايه الموضوع يعني؟ ولازم طبعا ايه تشرح طبعا انت عارف موظف العلاقات العامه ها؟ ها؟ يبقى عيل المدير مهزقه تحت امرك يا فندم غلبان يعني لا بس ايه نص كيس واحد مبتسم بس يقول لك بقك ده يبقى 180 درجه ومش تعرف حاجه سبحان الله يعني فاهم مش فاهم هي كده هي كده سبحان الله. ال- الوجه الايه ال- الصامت سبحان الله طب و- والمشكله إيه؟ انا بقول لك ايه كمان انا بقى بصراحه احب القعده الحلوه ويعني كان يعني اشرب لي كاس ولا اثنين كده كل يوم طيب مش طب وماله ايه؟ بس كفايه انك رجل تحب الله ورسوله قال لا لا العب ربك ولا ايه قال لك ده انا عمر ما هطور مش واخد ده انت احيانا تتطرق الظروف مش تنافق الناس الرسول كان طريقه دعوته كانت لطيفه وعظيمه والله لو كانت الدعوه بتاعت سيدنا الحبيب مثلا زي بعض الاخوات المنقبات اللي بيهاجمونا في كل حته كانت دعوه هجوم تعرفش تقف تمشيش لسه واحده جايه على الخط لسه لسه بيقولوا يا هادي يعني فنانه وربنا يهدينا كلنا مين عارف ولا مين اللي هيوصل ازاي لسه لا خط اول مره تحصل عايز- لا لا لا لا هتقع عندنا عشان ننقبها لا. طب يا ست خلال اول هتطول الكون لا عايز سبحان الله فالمهم الاعجاز الراجل ايه؟ على رحمه ايه اللي عرفه؟ اللي بيقول الكلام الحلو ده اللي هو الصريح ده لازم يكون واحد بيحب الله ورسوله ما بيخافش الا من الله لا اللي خلاك قافي سبحان الله مش مكتوب تقول لي يبقى ده دايما بتخاف من ربنا لا لا يا سلام يعني انا كده دليل خالص اه ده اكبر دليل انك بتخاف من الله راح مطلع ورقه طب قول لي على المواعيد المحاضرات بتاعتك دلوقتي والله أقسم- سبحان الله اقسم بالله ان ده ثالث جمعه الراجل ضربت لنا في اول عمود اروح الاقيه قاعد اولا اللي يجي عندنا اول عمود ده يبقى جاي قبل صلاه الجمعه اللي جاي الساعه 9 الصبح يعني أنا الساعه 10 الساعه 10 تقريبا ما يا اخوانا بيقولوا مش شايفين ما تلاقيش مكان جوه فهو عشان يقعد كده وده وقاعد ايه لازم فترة كده طيب لو انا بقى قلت له بقول لك إيه ما تسيب مراتك في حله وجزيته كلمتين عملت عليه منظر يعني زي ما بيقولوا بال- بالمصري يعني كده يقول لك لونت ولا شكلت عليه بقى ولا يقولوا حاجات زي كده الحكايه دي دعوه عايزه صبر وعايزه شرح صبر وعايزه الواحد كده يبقى ايه يتحمل في الله عز وجل والكلام ده يعني مش انا بفكر معاكم بصوت عالي ان ده كل- كلكم في طريقه الدعوه الى الله مش يعني تاخدوا النصوص وتروحوا تنقلوها والمصيبه بيحصل ايه؟ كثير من بناتنا بالذات او ولادنا بيرجع البيت يقول لك ايه؟ يقول لابوهم اقول لك ده والله الشيخ لسه بيتكلم عن النار والدرك الاسفل والمنافقين وصفات المنافقين ولا وانت لا بتصلي لا فجر ولا عشاء ولا بتاع والله بقى اقل من فلاحته وغير- انا الكلام ده منين يا ابني؟ لا ابويا قلت له كده كان الظهر على طول طب ما نتعلم من سيدنا ابراهيم عليه وعلى علينا الصلاه والسلام قال ايه؟ قال يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إلى يا كل شوية يفكروا ولا إيه؟ أن أبوه والابن والهدف موجود سبحان الله الراجل يقول إيه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا لو واحد غير سيدنا إبراهيم يقول له والله ما تقدر لا ملوش كده انما ليه؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا يا سلام. ها؟ سلام عليك سبحان الله لا، الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ده الانسان الجاهل يعني هو مش عارف ده هو مريض يا اخوانا المريض عليه حرج الغائب عقله عليه عقل عليه حرج فهل واحد غائب عنه الايمان يبقى يبقى المش- يبقى مشكلته ايه؟ ده هو طب تماما يعني زي ال ال ال ربنا يشفي كل مريض ال- اللي عندهم امراض عقليه يقولوا بعض ايه؟ ده احنا حاجزيننا هنا بعيد عن الناس عشان نتجنن حاطيننا في مكان واحد اه واللي بره عيني بص عليها انه ايه؟ انه هو المعاد ويتم الم- هو بالضبط مع مع فرق القياس اللي بره وشايفين حضراتكم وانتوا داخلين اكيد بيبصوا لنا نفس الطفل بس ناس الدين لحس نحرهم واحد جنيه يدخل عليهم كل يوم اربع يعني حاجات غريبه ده ده اللي خرب البلد لا ده اللي مضيع البلد آه، سبحان الله اه والله ربنا ربنا فطبعا الواحد ايه بيبص على الناس دي وبعدين برضه مش ايه ما يتهمناش لا والله ان هم مرضى يا عيني مرضى لانه مش عارف لان ال- الله يرضى عليهم ال- اخواننا ال- اللي بتوع الطرق يعني ربنا يهدينا ويا بس لهم كلام لطيف يعني مش دول القدام يعني يقولوا ايه الصوفيين؟ يقولوا من ذاق عرف من ذاق عرف آه، يعني لو- لو واحد يذوق طعم الايمان آه، طب ينقله ازاي؟ ما نعرفش ينقله لان دي حاجه تذاق او يعني تحس ولا تقال يقول لك انت بتحب ابنك قد ايه؟ ده مش سؤال ليه؟ لان كل واحد بيحب ايه؟ بيحب ابنه بيحب ابنه ازاي ده هو ما يعرفش يوصفه صح ولا لا؟ يعني شيء يحس ولا يحس. هكذا الايمان لما الايمان يتشرب في القلوب كده وبتاع تبص الانسان تنظر للناس نظره رحمه حتى العرب حتى العرب تبص له بصه رحمه ليه؟ لان لو جه على الخط احسن منه منه ليه؟ لان هو الرسول بيقول فيه عاشروا التوابين فانهم ارق اسئله نعم لان الراجل والله لو قلت لحضرتك قبل كده من كام سنه بيخبط على الباب كبير السن وما- انا ما اعرفش السن ازاي الاول وبينهج عينه رجل اكثر من 80 سنه فضل حد قال لا لا لا لا استراح مش كده لا ده انا جاي اسال سؤال من على الباب طب إيه؟ قال لا والله انا ده ايه تحت امر هو ربنا بيغفر كل الذنوب وطبعا فضل الله ورحمته بيغفر كل ذنوب قال له كله كله كله لا اله الا الله قال يعني واحد زي حالتنا يكون عمل ربنا يغفر له الذنوب هو فكر يعني انا معايا الدفتر ومعايا الايه الحساب الجمركي دي 200 تنسيب عليها قد كده وحاجة. قلت له يا حاج ده انت يمكن ربنا بيرحم محافظه الجيزه كلها عشان ليه؟ لقيت الراجل عينيه ايه؟ نزلت الدموع سبحان الله قلت له ده ربنا لما بيصل العبد ب 60 سنه يقول خففوا عن عبد الحساب لما يوصل 70 سنة يقول هذا أسيري في الأرض 80 سنة يقول لا تكتبوا على عبدي سيئة حتى آخذه عندي سبحان الله يعني إذا العبد كل ما كبر كل ما إيه وديع ولطيف لأنه خلاص بقى العربية بيكتب منه الصحة بس منه الذاكرة شوية وبتيجي بعدين يكتفر حاجة وحاجة لأ بعد ما كان بيجري هنا ويجري هنا بدأ حياته تبقى إيه محدودة فإذا ده متمثلة في إيه رحمة الله عز وجل سبحان الله فيعني اذا لما ربنا سبحانه يسمي ده الانسان فاحنا سبحان الله لا حرج على فضل الله لا حرج على فضل الله سيدنا ابو ذر يعجبني قوي قصه حياته اسلامه ولما دخل على سيدنا الحبيب والرسول شافه هل ابو ذر وضح فبسم الرسول قال ده ابو ذر ده ده كان قاطع طريق يعني هو من قبيله الغفار وده اكبر يعني قطاع طرق في جزيره العرب ابو ذر فيرد ابو ذر يقول ايه؟ ان الله يهدي من يشاء يا رسول الله لما ربنا يشاء يهدي سبحان الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يشاء بهدايه الانسان ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يهدينا فيمن هدى اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين فاذا انسوا باحبابهم فاجعل انسك بالله والانس بالله ده اللي جربه يا رب يعني الانس بالله ده مساله يعني سبحان الله ده يقول لك الواد ابني لما جه من الاجازه مال عليا الدنيا صح ولا لا؟ فما بال بقى اللي اللي دنياه في الله عز وجل كل حركه لله يقول لك اه الاقتصاد الصبح صف الظهر العصر مش عارف درس العلم المقرأة مش عارف سياسه الرحمه مش عارف نعمل ايه كل حياته متبرمجه كده البر- البرنامج بتاع حياته كله ما بيتحركش الا لله فلذلك يبقى, يبقى عنده مساله انس بالله عز وجل وما دام عنده انس عنده طمأنينة وما دام عنده طمأنينة يبقى عنده رضا وما دام عنده رضا يبقى في الجنة قبل أن يدخل الجنة آه. آه. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة اه يا سلام على الكلام الحلو ده كلام ابن القيم النهارده حنين كده سبحان الله كلام نوراني كده يقول يعني الناس بيتعرضوا للكبراء والوزراء عشان ينالوا ايه؟ خطوه او كرسي او درجه او علاوه او او بس انت لما تتعرف الى الله يا خبر على العزه لله ولرسوله وللمؤمن الانسان لما يشعر كده انه ايه؟ انه عزيز ها؟ بالله يعني مش متكبر لا يعني يعتز باسلامه يعتز باسلامه سبحان الله العظيم حتى قال الحكيم العربي مع تحفظنا على ما قال لا تسقني ماء الحياه بذلتي بل فاسقني بالعز كأس الحنظل ماء الحياة بذلته كجهنم وجهنم بالعز أعظم من ذله يعني ما تحاول هو ايه يعني بيقول ان بقى خليه العزيز ما تخليش ايه لا اصل اصل الذله دي مساله لا اله الا الله نسال الله ان يعزنا واياكم بالاسلام لان ربنا سبحانه وتعالى يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته ابو سفيان ظلم جاره فراح الجار اشتكى الامير المؤمنين عمر ابو سفيان ده ده كبير كبير قريش كلها فرحنا عمر امير المؤمنين قال يا ابا سفيان اعد الحق الى صاحبه قال له لا فراح سيدنا عمر رفع الايه الجره بتاعته قال له اعد الحق كان ايه ناقل تقريبا الحد بتاع الارض عارفين انتوا الحديده بتاع الايه اللي بي بي بي بيعملوا بها الحدود ده فابو سفيان على طول راح ايه اول ما لقي الجره بتاع عمر قال الله يعني انت هتهزق نفسك قدام الناس ويقول ابو سفيان ده فراح ناقل الايه الحديد راح سيدنا عمر ساجد الحمد لله الذي أعز الله الذليل بطاعته فجعل عمر يرفع الصوت على أبي سفيان فينصاع أبو سفيان له فراح ابو سفيان ساجد ما كان اسد راح ساجد لله قال والحمد لله الذي صبر واحدا مثلي على واحد من امثال عمر يعني اه ما برضه يعني بيديها لها بقى غير يعني سبحان الله ده دي مش سهله بالفعل ابو سفيان يعني يتهز ده ما بيتهزش من حد ده ده مفتري ها سبحان الله من من الاسلام يعني لكن لما ربنا هدى الاسلام فسجد لله شكرا انه صبره ورب وسيدنا عمر سجد شكر يشكر الله على ايه؟ على ان قدره في عزه الاسلام ان خلاه يرفع الدر على عمر آه، على على ابي سفيان على ابو سفيان ف- ف- فالثاني ينصاع ل- سبحان الله جبل ابن الهيهم امير النصران حكمه كان يطوف حوالين الكعبه ولابس رداء كده فراح اعرابي وهو بيطوف داس على الايه؟ على الرداء بتاعه وهو بيطوف عند الحجر الاسود راح جبل على وش الراجل وراح مديله بالقلب. ايه؟ اتحرك قال له اتدوس يا اعرابي على رداء جبله؟ فالراجل راح اتخذ كده عمره. اين جبله؟ جبل الاكيد امير المؤمنين هيصرين على طبعا ده جبل ده, ده امير نجران كلها سبحان الله قال تعالى يا جبل ماذا صنع معك يا عربي؟ قال ضربني هل امام الناس؟ قال نعم قال ره الله الراجل راح يديله بالقلم سألك وقد ألم ارتد جبل ها رجع يبقى الكتاب بتاعه ايه؟ كان في داخل اصلا مش عارف. ربنا مش عايز اصلا النص نص ده يعني يعني المؤلفه قلوبهم سبحان الله يزول بزوال المؤثر لا عايز مؤمن صادق سبحان الله هكذا تقام الامور لا اله الا الله فالله عز وجل يعني اذا تعرف الناس الى الملوك والكبراء عشان ينالوا عزة أو رفعة أو درجة أو منزلة فأنت إيه تعرف إلى الله عز وجل يعطيك رب العباد من عزته ورحمته و المكانة العليا اللي هي مش بالمكان وإنما بالمكانة زي ما بيقول دايما إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج تقرب إلى الله قرب مكانة لا قرب مكان كفاية ربنا تقرب الرسول تقرب الى الله لا يتمرد قرب ايه؟ قرب مكانه قرب مكان لان الله خالق الزمان والمكان لا يحده مكان ولا زمان فتعرف انت الى الله وتوجه اليه تنل بذلك غايه العز والرفعه قال بعض الزهاد ما علمت ان احدا سمع بالجنه والنار تاتي عليه ساعه لا يطيع الله فيها بذكر او صلاه او قراءة او احسان فقال له رجل اني اكثر البكاء انا يعني انا ايه انا كل ما ازيد سلسله النار وكان ايه اعيط قال انك ان تضحك وانت مقر بخطيئتك خير من ان تبكي وانت مذل بعملك لا زي ما قلنا قبل كده لان تصبح باكيا ها لان تصبح ضاحكا ها وانت نادم خير لك من ان تصبح ايه دافيا وانت مدل مدل على الله بالعمل يعني او ايه يعني آه، او او او تمون ده انا عملت وسويت ده انا كويس ده انا احسن مني ما فيش سبحان الله لا انا عايز الانسان ايه يبقى دايما شعر بايه في تقصيره ان المدل لا يصعد عمله فوق راسه قيل اوصني قال دع الدنيا لاهلها كما تركوا هم الاخره لاهلها هو يقول لك ايه؟ الراجل اللي ملوش في الكلام ده يا اخو لما تبقى تيجي معانا يوم كذا ولا درس كذا ولا خطبه كذا ولا بقول لك يا استاذ باخدنا على جناح لازم خدني حته جنبك يعني خلاص كده اه خد حته جنبك بس يبقى اجعلنا من بركات سبحان الله جبنا لك يا اخويا الجنه طب خير ربنا يبارك فيك سبحان الله ده كل اللي بتاخده منه فبيقول ان هو زي ما هو ساب لك الاخره انت لازم تكافئه بقى سيب الدنيا اه مين اللي خسران؟ ها سبحان الله ها اللي خد بومبه في الدنيا خد الدنيا إيه؟ إيه؟ اول ما يموت يكتشف ان هباء منثورا وحضرنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا والعياذ بالله يا رب العالمين وكن في الدنيا كالنحله ان اكلت اكلت طيبا وان اطعمت اطعمت طيبا وان وق- وان سقطت على شيء لم تكسره ولم تكسره النحله لما تاكل تاكل رحيق الازهار لما تاكلنا تاكلنا ايه؟ ده سبحان الله لما تقف على العود لا تخدشه ولا ايه؟ ولا تكسره يعني المسلم ايه؟ مش تقيل مش رزق خفيف الظل مش رغاي مش اللي يقول يعيده لا كلمتين ورد غفار توحدوا الله لا اله الا الله طيب فقرة كويسة دي ان شاء الله يعني سهلة كده وايه سهلة في الهضم تعالوا على فقرة اسهل ان شاء الله مبنى الدين على قاعدتين الدين كله مبني على ايه؟ الذكر والشكر قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان الله يعني اذا فجعل الذكر من ذكر الله ذكره الله فاذكروني ايه اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يبقى عكس الشكر الايه الكفران والعياذ بالله والكفر. لا اله الا الله وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله اني لاحبك يا سلام ببختك يا معاذ فلا تنس ان تقول دبر كل صلاه طبعا كلنا ان شاء الله نقول كده وكلنا بنقول طبعا اكيد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إيه انت تعيني يا رب اصل انا لو ما استعنتش بالله النهارده هذكر وانا وانا صحتي كويس هذكر وانا حالتي النفسيه كويسه لكن لما اتضايق ولا صحتي زي تعب مش هقول لكن لما تكون الاستعانه من الله ده في كل وقت هو ايه؟ هو المشي، ولذلك انت في كل صلاه تقول اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، فالاستعانه منه على طول المدد واقف سبحان الله زي محطه بتاع توليد كهرباء ما تنقطعش تشتغل على طول بطاريه 24 ساعه في تلبي لا اله الا الله تجريته المولد لا اله الا الله اللهم اني ايه آه، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لازم ايه نقول دي ثلاث مرات عقب ايه عقب كل صلاه لازم وليس المراد بالذكر مجرد ذكرى اللسان اه كده الكلام اللي ايه اللي يقلب بقى اه لان كلنا ما شاء الله كل الستات في البيوت قاعدين السبح وقدام التلفزيون والمسلسل وشغال طب حاجه بت- بتتفرج على المسلسل يا ب- يا بتسبح ما جعل الله لك- لك السعاده لا بلاش منها. عدم ليس لك فيها شيء اركن العاده دي وخلاص يا تلفزيون يا يا ذكر الله يا الله يا عباد الله يا خالق يا مخلوق اثنين لا يا دنيا يا اخره الاثنين يجتمعون ليه؟ لأن المتضادات لا تجتمع يجتمع الليل والنهار ممكن. يجتمع الكفر والإيمان ممكن يا كده يا كده يا بقى سبحان الله يقول لك لا لا لا ما هو ايه يعني ب- بنتسلى الذكر مش تسلية الذكر استحضار قلب هكذا قال فالمراد بالذكر ليس مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللسان وذلك يتضمن ذكر اسمائه وصفاته يعني بقول ايه اللهم اعني على ذكر ذكر ايه اسماؤه وصفاته صفاته ايه آه الرحيم الغفور الودود زي ما قلنا ايه ان كان قلبك مظلما ان كان قلبك مظلما فمن اسماء الله عز وجل الايه النور جميل ينور الظلمه اه يبقى اذا وانا وانا بقول انا شاعر ان انا ايه في ظلمه المعصيه يبقى اللي نورها لي ايه؟ الله بطاعته الله بطاعته لان من اسماء الله النور ان كان في داخل الانسان ضلاله فمن اسماء الله الايه؟ اه الهادي اه الهادي يا سلام لما واحد يقول لك عبد الهادي بس احنا من كتر من كتر التكرار بننسى الايه؟ حلاوه الاسم عبد الهادي بيعبد مين ده؟ الهادي الايه؟ اللي بيهدي اللي بيهدي لا اله الا الله سبحان الله و- و- والثالث ما له من هاد والعياذ بالله لا اله الا الله لا. ان كان العبد فقير فمن اسماء الله الايه؟ آه. من من- سبحان الله من من من من من من- من ذنوب العبد كثرة العصيان ربنا ايه؟ يا الغفور التواب والغفار التواب والغفور التواب زي برضه ايه؟ استحضر وانا بذكر الايه؟ هذه المعاني يبقى انا انا مش مش مسألة ذكر لساني لا ذكر لساني ودي ذكر قلب القلب يذكر الاسماء والصفات وذكره بكلامه وذلك يستلزم معرفته والايمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله بسأل أخ كان مسافر بالبحر فبقول له كنت بتمشي عليه وانت لابس الذاخره بقى اول مره قال لي اول مره كنت بتشعر ايه؟ قال لي اجابه لطيفه قوي قال لي بالليل اشعر انه القهار وبالنهار اشعر بالجمال والرحمه يعني بالليل بيقول ظلام وفي صوت، سبحان الله ظ- ظ- ظلام جامد سبحان الله والبتاع عباره عن ايه؟ ريشه ريشه الفلك ايه؟ آه، تجري بالبحر كالاعلام حاجه كده لا اله الا الله يبقى بالليل رهبة وقهر وبالنهار زي بالظبط ايه لما تروح تزور قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ها تلاقي الايه الجمال الود الرحمة تروح الكعبة تشعر بايه الرهبة الجلال العظمة القهر الجبروت سبحان الله يبقى تشعر في المدينة بالحنان تشعر في السماك بالايه بالخوف وبالايه وبالذلة لله عز وجل دي لها طعم ودي لها طعم مش احنا بن- إيه، مش مسألة مقارنة وانما دي مسألة ايه يعني زي بالضبط الزاويتان المتكاملتان اه حاجه دي كامل دي يبقى هو قهار بس هو ايه؟ رحيم هو سبحان الله قوي بس غفور اه جبار بس ودود وحدوه لا اله الا الله سبحان الله اما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب اليه بانواع محابه ظاهرا وباطنا هل الشكر من شكر لا من شكر ولا كوي الاستفتاح اللي الراجل يفضل يرفع الجنيه في وسط الصبح بتاع ال- بتاع المحل لا، ده مش شكر ده شكر منظره لكن الامام يقع على المنبر اول الرجل الحمد لله رب العالمين كل الناس ايه جابها منين دي؟ نحمد ربنا يا استاذ طب- طب وجبتها منين لما قال لي كده في شويه وهو ساقط من جوه نفسه لا ال- الكلام الحمد ليس كلاما الحمد ايه؟ فعل وعمل وصدق يقين بان الله عز وجل يعني ايه هو صاحب النعم فالشكر القيام له بطاعته والتقرب اليه بانواع محبه ظاهرا وباطنا وهذان الامران هما جماع الدين اللي هما ايه؟ الشكر والذكر فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته حلو قوي الجمله دي ذكره مستلزم لمعرفته ما دام انا عرفت ما دام انا ذكرت يبقى أنا ايه عرفت ربنا عرفت بانه آه، غفار وستار وحليم وشكور و و والى اخره سبحان الله وما دام سبحان الله العظيم آه، شكرته يبقى انا تضمنت ايه؟ طاعه الله عز وجل آه، فاشكروني اشكر سبحان الله وهذان هما الغايه التي خلق لاجلها الجن والانس والسماوات والارض ووضع لاجلها الثواب والعقاب وانزل الكتب وارسل الرسل لان سبحان الله اللي مش هيذكر يكتب في الايه؟ ما كانش من الذاكرين يبقى من الايه؟ من الغافلين وما كانش من الشاكرين يبقى من ايه؟ من الذين لم يشكروا انعم الله والعياذ بالله وقليل من عباده الايه؟ قليل قوي قليل اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب احد ال- التلاميذ بتوع الحسن البصري لما جابوا آه، حلويات او حاجه يعني نوع من الحلويات والفلوذه قدامه فما رضيش ياكل ما تاكلش ليه؟ الحسن بيسأله قال له أخاف أن لا أؤدي شكره أنا مش خايف أنا أحسن دي حاجة نعمة كبيرة أوي مش قادر أنا إيه أشكرك قال له يا لكع أأديت شكر الماء البارد لله المايه دي فكرت أنت بالله لما أنت عامل لي منظر أهو. مر يهود قال له يا جاري وأنا في طريق المسجد استندت على حائطة على حائط بيتي قال له ما في هذا الشيء يا أبا حنيفة قال لا أخاف أن تطلبني بحقها يوم القيامة دي كان السبب في بدايه الرعب لأهل الكلام ضد ال- ال- ال- الاسلام قدوه ولا كلام؟ شوف ابو حنيفه ما ما رضيش سبحان الله في جعله يقع في اسم ده مش في جعل الكلام سبحان الله ربنا يستر. سبحان الله ووضع لأجيال الثواب والعقاب وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا صح ولا لا؟ يعني مخلوق خلاص يعني سبحان الله يعني السماء والارض دي مخلوقه لكن لا سبحان الله يعني ربنا ما خلقهمش ايه لاعبين لله لا انما خلقها ايه؟ زي ما قلنا في درس الاثنين لان الكوره لها قانون واي رياضه لها قانون اي حاجه في الحياه لها قانون في تحت الدين والصلاه مثلا لها قانون فرائض و- وسنن ومش عارف يا استاذ ما حبيتهاش رب غفور رحيم هيتقبل طب ما دي لها قانون برضه سبحان الله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا سبحان الله وما خلقنا السماوات والارض حينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق آه. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه وقال بعد ذكر آياته في أول يونس ما خلق الله ذلك إلا بالإيه؟ بالحق وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى انا جاي كده لل- يقضي يومين وي- ويجي خلاص ام حسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون معقوله وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سبحان الله وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنا- قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وإن الله بكل شيء عليم سبحان الله سبحان الله فثبت بما ذكر ان غايه الخلق والامر ان يذكر وان يذكر يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله فالذكر للقلب واللسان والشكر للقلب محبة وإنابة وللسان ثناء وحمد وللجوارح طاعة وخدمة الله على الكلام نرجع تاني للحقيقة. فالذكر للقلب واللسان فالذكر للقلب واللسان والشكر للقلب محبة وإنابة يعني أنا أبقى أفتكر بقلبي يبقى عبارة عن إيه؟ ثمرته إيه؟ محبة وإيه؟ وإنابة، إنابة إيه؟ يعني إيه؟ رجوع إلى إيه؟ إلى المولى عز وجل وللسان ثناء وحمد يبقى للقلب الشكر عبارة عن إيه؟ محبة وإنابة طب للسان ثناء وحق اثني على الله ده ايه؟ بما هو اهله سبحان الله وللجوارح طاعه وخدمه يبقى ثلاث حاجات اهو ولكن الايمان قال ايه؟ الكلام ده ابن القيم ما جابوش من من عندي ده ايه؟ الحديث قال ايه؟ ال- الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان ادي القلب وادي اللسان وادي الايه؟ الجوارح سبحان الله يبقى للقلب محبه وانابه وللسان ها ثناء ثناء وحمد ولل- وللجوارح ها طاعة وخدمة اللهم اجعل قلوبنا أواهة منيبة لك يا رب العباد المحبة واجعل ألسنتنا مثنية لك حامدة واجعل جوارحنا طاعة مطيعة لك وخادمة يا أرحم الراحمين طيب هنا بقى احنا بس بناكل ايه يعني من كل بستان زهرة فيه الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه وإما إذا أنا فكر أبقى لوحدي ده الصبر الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة يعني الإنسان مثلا يعني من الشهوات عندنا احنا شهوات حيوانية وشهوات غريزية شهوات حيوانية زي الطبع شرح الطبع يعني ان ايه واحد اكول واحد يحب المال يحب حاجات حيوانية وبعدين سبحان الله العظيم الانسان لما يبقى يتبع شهواته تريد موارد التذوق فبيقول ان الصبر على الشهوه يعني ممكن ايه امتنع عن الاكل ممكن امتنع عن ظلم الناس اللي هي الايه الصفات الحيوانيه او السبعيه اللي هي الهجوم على الناس الناس في اعراضهم والناس في الارض بالظبط يعني اللي, اللي خلي بالك والله اعلم انا عن نفسي لما الاقي واحد قاعد في اغتاب واحد وسكته بالسكوتش بسكته بالسكوتش سبحان الله والله اتخيل قدامي كلب وقدامه رمه وبيمشي بالظبط لان هو بياخد من عرض اخيه صح ولا لا؟ بل بالعكس الكلب مش ممكن ينهش في لحم الكلب الحي ولا ينهش في لحم الكلب الميت تخيل وانما ينهش في ايه؟ في في لحم اخر من جنس من غير ده من جنس يبقى سبحان الله هذا المغتاب يستطيع الانسان المؤمن ان يمتنع عن شهوه الايه؟ الكلام شهوة التحدث شهوة آه، ال- كثر الدردشة راح بيعرض عليك مشكلة هي تاخد دقيقة يعمل لك يحدثها لك كده ياخد ساعة لغاية ما يقنعك بالموضوع هو موضوع غلط من أول لآخر سبحان الله فالصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة يعني الشهوه تيجي ايه بقى اسمع بقى اللي هتجيب الشهوه بقى اما ان توجب الما وعقوبه صح ولا لا؟ يعني واحد عنده والعياذ بالله شهوه مثلا شرب الخمر يحصل له ايه؟ امراض وبلاوي الم وفوق الالم ده ايه؟ عقوبه والعياذ بالله نفس التدخين نفس الحكايه سبحان الله واما ان تقطع لذه اكمل منها يعني لو انا امتنعت عن الشهوه دي ربنا يديني لذه في كتاب الضبط واحد يقول له ايه؟ نتيجة يا فلان معانا الفرح ده النهارده الخميس يا عم بقول لك ايه ده الخميس ده عندي مقرأة ولا عندي جلسة في الجامع ولا عندي مشوار في حته هقعد جلسة خير يبقى سبحان الله هو راح المشوار الفوضوي ده والتاني كان بيدور على حاجة أكمل منها وهي ايه؟ ذكر الله عز وجل. وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. انت لما تنكشف الاوراق تلاقي ان الوقت ده ايه من ضمن الحاجات اللي ربنا ايه هيحاسبنا عليها سبحان الله واما ان تسلم عرضا توفيره انفع للعبد من سلمه يعني اخد جدل من واحد يحب يبص على الناس والعياذ بالله او على الشكل وهي ماشيه يطلع له فجاه ابوها او جوزها بتاع حلو يا يروح يشتمه او يقول له كلمه مش لطيفه ويرفع سماعه تليفونه ويهزقه يقول لا عليك مش كان من ده اولى يوفر العرض صح والسماوة قال ايه؟ قال اذا المرء لم يجنب من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميلا. اذا كان العرض ما بين الناس سبحان الله ال- الشرف والبتاع بتاع خلاص هو اي منظر هيلبسه هيقول لك ده كويس قوي لكن زي بيخاف على الايه؟ على عرضه زي بيخاف على ثوبه يخاف على الايه؟ على العرض واما ان تذهب مالا ان تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه يعني بيصرف كل شهر 50 جنيه في السجاير 50 جنيه لو قعد ممكن يطلع من 10 جنيه لله و10 جنيه لقرايبه و30 جنيه يجيب بيها حتى شوكولاته للعيال اي حاجه لكن هو يقول لك ايه ده ربنا موسع علينا وان كان غني فهو مسلم وان كان فقير فهو سفيه وشرب الدخان في الاثنين حرام شرب التدخين ان كان اللي بيدخن ده غني فهو مسلم لان المال مش مال ده مال ربنا سبحان الله وان وان المشركين كانوا اخوان الشياطين المبذرين اخوان الشياطين مبذر والمبذر اخو الشيطان تماما سبحان الله وان كان فقير يبقى ده سفيه والسفيه ربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء اضطروا عليها قلنا بالمال المكلفات لما اتكلم كده قال لك وجنب مراته وعياله ايه؟ قال ها لما شجعه يروح يقول لك الحمد لله ده كده فلوس السجاير من ده والله سبحان الله يعني أنا سبحان لا يا حبيبي اجيب لاولادي حاجات عينيه بقى ما يقدرش يبيعها بقى مش هقول لما اجيب لواد حبيبته بلوفر مثلا ولا حذاء ولا بنطلون ولا اجيب لمراته حته قماشه ولا لابنه ولا ادفع مصاريف المدرسه ممكن احولها لايه؟ ل- لكن لما اديله فلوس سايله اه هو ايه؟ هيستعين بيها على ايه؟ على معصيه الله لذلك انا بنصح كل اخ او كل اخت بيطلع زكاه مال يراعي المساله دي كويس قوي المدخن ما ادوش فلوس ليه؟ اجيب حاجات عينيه للولاد منهم لحمه فرختين سمك حاجه ما ما بياكلهاش فاكهه ها سبحان الله ثياب حاجه كده في البيت تنفع ادفع مصاريف المدرسه جرس الصوت كلام من ده لكن لما اديله فلوس في ايده لا ليه لان يروح الشرطه فيما لا يرضي الله فالمدخن والناس بنقول ايه حتى لو شوف بلاقي التدخين في حد بالله عليك انا انا انا لما اجي بشرب الميه بقول ايه بسم الله او اجي اكل أقول بسم الله. في حد بيدخل سياره بسم الله طب بلاش انا ممكن اتصدق بمثلا يعني بالازازه دي كويس لكن مش ممكن اتصدق بالسكر ولا ممكن وعايز يصلح تجاره لله هو واحد يغلب حضرتك كده يقول ده تجاره لله يا بيه ده عايز يتخدع يعني هو البيت بتاعه سبحان الله يعني انت الكعب التجاره هو البيت سبحان الله لكن المسلم ناطق ما يحطش فلوسه الا في نار فالشهوه بتضيع على الانسان فلوس او مال بقائه خير من ايه؟ من من من, من انفاقه لا اله الا الله يعني بالله عليك يقول لك يا سلام ده في حته فيلم في السوق يروح يدفع مش عارف كام جنيه مش عارف والله عامل اشتراك في ال- في بتاع الفيديو سبحان الله ويروح لا اله الا الله دافع وبعد ما يتفرج على الفيلم ويلاقي يعني كلام فاضي ضحك عليه ساعتين ضيع ساعتين وتعب عينيه قدام الفيديو وفي الاخر الله ايه الكلام الفاضي ده؟ لما لما يراجع نفسه بقى رحت كنت نمت انا وكده قريت جزء القران زرت عمتي شفت اخويا اخباره ايه قريت حتى حاجه تنفعني ما قريتش ولا حاجه حتى افكر في حالي انا لو مت النهارده رحت يعني كنت حد لو يغرم نفسه بالله ده لا يغرم، مفيش وقت لكن سبحان الله العظيم نسال الله السلامه ونسال الله الهدايه واما ان تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه يعني واحد يبقى محترم والناس كلها بتعظمه وفي الاخر يكتشفوا انه مرتشي شكله بالله عليه شكله وحش قوي ولا شكله حلو واما ان تكسب نعمه بقاؤها الذ واطيب من قضاء الشهوه بعد ما كانت مراته الامن المستتب بينه وبينها بصت لقيته ماشي والعياذ بالله ماشي مش كويس بدات تزرجن عليه بدات تاخد العيال بجنب العيال بداوا يكرهوه يبقى يقول لك خلاص انا كنت عايش امان الله يعني المعصيه بوظت على بيتي وعيالي وفلوسي كده من عاد ايه تترجم الايه الاحداث سبحان الله واما ان تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة يعني هو يعني شهوة ساعة تورثه حزنا وغما طويلا بس تلاقي كل الناس اللي بتاعت الله بس متضايقين تدرون مخنوق نتجرع نتفسح عايزين نصيف عايزين نسافر عايزين نروح عايزين نيجي ليه؟ لان هو في الم... هو مش واخد بالك المعصيه بتضيق الصدور والطاعه تشرح الصدور الا بذكر الله تطمئن القلوب وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشمس طبعا المعاصي تنسى على طول آه. إن المعاصي تزيل النعم ومن أكبر النعم العلم شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شوف وإما أن تشهد عدوا وتحزن وليا صح ولا لا؟ العدل يثبت فيك لا شفت او اختلف داخل السجن عامل ايه ويغرق والوالد كان صاحبك يعني وحبيبك يقول يا خساره تضيع حياتك عشان مش عارف ايه تعمل كذا لا اله الا الله اللهم اغفر لنا بخير يا رب العباد سبحان الله واما ان تقطع الطريق على نعمه مقبله نعم تبقى جايه ولكن المعاصي يا اخواننا تزيل النعم وتزيل البركه منها دي بركه في العيال وبركه في الست وبركه في الزوج وبركه في الذريه وبركه في المال وبركه في الصحه وبركه في العمر كل بركه دول بمعصيه بمعصيه الايه العبد والعياذ بالله لله لله رب العالمين واما ان تحدث عيبا يبقى صفه لا تزول ازاي يعني يعني الانسان لما يعمل معاصي يبقى العيوب تلصق فيه كفى بالكذاب المصيبه بتاعته ان اي كذبه تكذب في البلد تنسب لمين؟ له حتى لو ما كانش ايه؟ كذاب لا اله الا لك الله بس اكيد فلان اللي قال يقول والله انا انا كنت انسان اللي اتعود الناس منه ايه؟ سبحان الله واحيانا يبقى في راجل ها او واحد او واحده صفاتهم او شرور قضاء مصالح الناس فاحيانا واحد يقصده في مصلحته وتتقضي طب سبحان الله تنسب ليه؟ اه تنسى يقول لك بارك الله فيك يا اخي ولا لا والله ما انا عملت حاجه لا ولا يا اخي ابا ربنا ببركاتك انت بس سبحان الله ربنا دعواتك ولا ولا دعوه ولا بركه ولا فكره لكن هي ربنا بيجري النعم على هذه الناس ويجري والعياذ بالله النقم والابتلاءات اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر فسعادة من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس ويا شقاوة من كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر والعياذ بالله رب العالمين فأن تحدث إما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق آخر فقرة بقى إن شاء الله ولا ما كفي إن شاء الله يعني كمان فقرة ماشي حاضر هناخد منها يعني للاخلاق حد للاخلاق حد متى تجاوزته او جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كانت نقصا ومهانا يعني ايه؟ فللغضب حد وهي الشجاعه المحموده يعني واحد يغضب اذا امتلكت حرم من حرمات الله، يغضب اذا شاف حاجه غلط، يغضب اذا شاف موضوع وضع مش كويس، يغضب اذا شاف مسلم بيؤذى بيظلم ومحدش قادر ينصره كده سبحان الله. ويتجمع والأنفة من الرذائل والنقائص وهذا كماله فإذا جاوز الغضب الحد تعدى صاحبه وجار وإن نقص عنه جبن صح ولا لا؟ يعني لما لما لما الشريعة تزيد عن حدات الإيه؟ تهور ولما تنقص عن حدات الإيه؟ جب ويبقى إذا إيه؟ إحنا شوف خير الأمور الإيه؟ يا سلام إحنا وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ يا سلام شوف الخير كلامه حلو إزاي سبحان الله وللحرص حد واحد يبقى حريص يعني على القرش على المال على الصحه على الحته ده وهو الكفايه في امور الدنيا وحصول البلاغ منه فمتى نقص من ذلك كان ايه؟ بخلا ها مهانة وإضاعة ومتى زاد كان شرها ورغبة فيما لا تحمد عقباه يبقى طماع صح ولا لا؟ ومسرف والله لا يحب الايه؟ المسرفين وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال يحسد عالم ويقول يا ريت ابقى زيه يغلط يعني يحسد واحد غني ويقول يا ريت ابقى زيه وده يعني مش ايه مش ايه يتمنى زوال يغلط سبحان الله يبقى سبحان الله فاذا تعدى صار بغيا وظلما صح ولا لا؟ لانه يتمنى زوال الايه؟ النعمه يبقى باغيا واذا نقص صار دناء وضعف همه يقول لك يا عم وانا مالي اه بيصلوا خليهم يصلوا يا عم يا عم ده بيروحوا دروس ايه يا عم خليهم يروحوا يا عم ولا لسه كده ولا كده لا سبحان الله فالمسلم ايه وسطيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه العلم يعني فهو يقضي بها ويعلمها الناس هذا حسد منافسه يطالب الحاسد به نفسه ان يكون مثل المحسود لا حسد مهانه يتمنى به زوال النعمه عن المحسود وبقيه الاخلاق ستكون شرحها ان شاء الله عشان كده ايه نتوقف عند هذا الحد فندعو الله عز وجل لعل تكون ساعه من ساعات الاجابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا مولانا بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا كربا الا اذهبته ولا قدرا ضيقا الا الا شرحته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا خصمته ولا ضالا الا هديته ولا ابنا عاقا الا جعلته بارا بوالديه ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لابيه الا وقد رددته اللهم اكتب الكرب عن المسلمين واوقع الكافرين بالكافرين واخرجنا من بينهم سالمين لا تزل قطرة دم اسلامية الا في سبيلك يا ارحم الراحمين اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم لحسن استماعكم وبارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.
احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا في نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الفوائد اللهم اجعله فائدة لنا في الدنيا والآخرة واجعلنا يا ربنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ووفقنا يا أرحم الراحمين إلى ما تحبه وترضاه وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأبيه إلا وقد رددته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا بعيدا عنا إلا وقد طردته واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قلنا من قبل من كلام ابن قيم الجوزية
إذا كان العبد يريد أن يعرف قيمته عند مولاه كما قال يعني إذا كنت تريد أن تعرف قيمتك عند مولاك فانظر فيما أقامك أو انظر فيما كمك يعني الإنسان عايز يعرف مكانته مثلا عند الرئيس بتاعه أو عند المسؤول أو المدير بتاعه أو صاحب العمل اللي بيشتغل معاه يشوف هو بيحطه في إيه في اخطر ال ال القضايا وفي اعظم القضايا ولا بيخليه يشوف الحاجات الهايفه اللي ما تروحش ولا تيجي يعني يا ترى بيخليه يعني ارض المشاوير المهمه جدا ولا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده زي ما يكون الواحد عنده ولدين ولد محب للمعرفه وولد ثاني يعني ملوش في الكلام ده فالولد المحب للمعرفه ابوه بيتوسم فيه النبوغ والصلاح وحبه للثقافة ولأن في دعوة جاية لنا إيه لمناقشة رسالة دكتوراه مثلا عن تلوث البيئة مثلا يعني ويقول له الثاني إيه ولا كل يوم تذكرة هي ماتش هوكي مش عارف عملية مصر ولا يعني ايه يعني كل واحد بايه ينظر الى ابنه او كل واحد منهم بينظر للتذكرة او المشوار اللي رايحه يعرف قيمته عند والده ولله المثل الاعلى اذا كنت تريد ان تعرف مقامك عند مولاك فانظر فيما اقامك يا ترى أقامك في طاعة الله عز وجل أقامك في طاعته أقامك في مجالس علمه أقامك في تتويج كربات المسلمين أم أقامك بعيدا عن هذا الخط فلينظر الإنسان كيف أو أين أقامه مولاه عز وجل فكلما أقمت أنت في مكان طيب وفي مكانة طيبة وفي منزلة طيبة فمنزلتك عند الله طيبة كما قيل للحسن رضي الله عنه يا بصري كم أنا عند الله فسأل الحسن أو أجاب الحسن كم لله عندك كم الله عندك إذا كان ربك عندك كل شيء فأنت عند ربك كل شيء وإن كان الله يعني آخر شيء فأنت عند الله والعياذ بالله آخر شيء بل لا يباليك الله باله سبحانه وتعالى فالإنسان كما نكرر دائما ونقول أن آه زي ما قلنا قبل كده أن المسلم مثلا يعني في عدم خشوعه في صلاته واحد بيشرح في الصلاة ليه؟ قال زي الراجل بالضبط المؤلف أو العالم اللي قاعد تحت شجرة عشان يكتب قصيدة ما أو يؤلف مقطوعة ما أو بيبحث قضية مهمة على هذه الشجرة وقف العصافير بتشقشق وتغرس فمشوشة تفكير مين؟ تفكير هذا الانسان صورها تتحس اللي قاعد تحتها كل ما يجي يوصل لحل القضيه او المفتاح بتاع القصيده او البحر والرئيل اللي عايز يكتب عليه او المفتاح بتاع القطعه الموسيقيه اللي بيألفها العصافير تشغله يبتدي يرجع من تاني وهكذا اذا استراح العصر واراد لا صوت للعصافير طب العصافير دي بتقع تقف على ايه؟ على كل شيء اللي ريحت من الشجره ايه؟ قطع فإذا قطعت الشجرة قال أهل العلم هذه الشجرة هي شجرة الهوى شجرة إيه؟ الهوى والعصافير دي عصافير الشهوات خلاص فلما الانسان مننا شجره الهوى تستنبت في قلب العبد سبحان الله وتيجي العصافير بتاعت الشهوات تعشش في قلب العبد يجي الصلاه تبقى مشوشه العباده مشوشه قيام الليل مشوش العمل كله مشوش اما ان اردت ان تخلص النية لله فاقطع شجرات الشهوات تلك تصير عصافير الهوى من فوق اشجارها يعني اذا المسلم سبحان الله دايما يريد ان يخلط العلائق او الحوادث او القناطر التي بينه وبين الله لكي يكون مع الله وجها لوجه او بدون واسطه فاللهم اكشف لنا الحجب بيننا وبينك يا اكرم الاكرمين يا رب النهارده بقى ابن قيم الجوزيه بيتحدث عن بعض من حكم سيدنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود كان اعظم يعني صفه يوصف بها ان الرسول كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسمع او ان يقرا القران او ان يسمع القران غضا كما انزله جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود سبحان الله وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عليه احنا قلنا قبل كده لحضراتكم كلكم حضراتكم عارفين طبعا من غير ما نقول لكم ان العشره المبشرين بالجنه مش هم بس المبشرين فهم العشره دول ذكروا في حديث واحد الخلفاء الأربعة بالنص الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأكثرهم أو أشدهم حياء عثمان وأعلمهم بالدين أو بالفقه علي والحق أينما كان أينما كان سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن وأبو عبيدة الجراح أمين الله وأمين رسوله دول ايه؟ دول العشرة المبشرين بالجنة، لكن معنى كده ان العشرة دول بس اللي بشروا دول ايه؟ اشتاقت الجنة إلى عمار. يبقى عمار من ايه؟ سبحان الله العظيم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة يبقى ده تفسير ولا مش تفسير؟ تفسير سبحان الله آه يا بلال مالي كلما دخلت الجنة بالرؤيا سمعت دف أو دبيبا عليك أمامي ماذا تصنع يا بلال ده بلال إيه؟ سبحان الله في الجنة لا إله إلا الله سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب عكاشة يقول أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم يا عكاشة يا عكاشة أهل الجنة سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود وإن لم يكن ذكر في الحديث بتاع العشرة لكنه كما نعلم كان ثلث الذراع يعني كان طوله إيه تقدر تقول 50 سم لان الذراع ايه اذا اعتبرناها 75 سم فسيدنا عبد الله بن كان نص متر فلما صعد الى الشجره والقته الرياح من فوق الشجره وقع على الارض فانكشف ساق ابن مسعود الرجلين اتعرض فوق فطبعا تخيل انت واحد راجل طوله 50 سم يبقى رجلين ايه سبحان الله فضحك الصحابه تنبه الحبيب وقال أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والله إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد يبقى يبقى ابن مسعود مقامه ايه عند الله؟ لا اله الا الله. يبقى اذا سيدنا عبد الله بن مسعود كمان بياخد صفه غريبه وصفه عجيبه. هو الصحابي الوحيد المأذون له الدخول على رسول الله في اي وقت. يعني ابو بكر وعمر لما كانوا يجوا اطلاع على الرسول لازم ايه يخبطوا الاول على الباب ويؤذن لهم يعني يدخل ال ال ال الانس يقول يا رسول الله ابو بكر من الباب يقول له دخله عمر من الباب دخله لكن لما عبد الله بن مسعود يخبط يروح فاتح انس يروح داخل عبد الله بن مسعود من غير ان يؤذن له لانه ماذون في الدخول على رسول الله في كل وقت ولذلك سمي ابن مسعود صاحب سر رسول الله صاحب السر وهو بيقول سبعون سورة من كتاب الله ومكان سورة 114 منهم 70 سورة قال أعلم أين نزل في سهل أم في جبل في مكة أم في المدينة في ليل أم في نهار أخذتها من فم الحبيب المصطفى 70 سورة من 114 وهو قاعد إيه على بق واخده من بق الحبيب راسا صلى الله عليه وسلم وكان اول سيدنا رسول الله يقرا عليه السوره يعني قرا عليه الرسول سوره الانعام لان سوره الانعام نزلت ايه؟ دفعه واحده هي السوره الوحيده في القرن من صور الصور التي نزلت دفعه واحده فلما قراها الرسول على ابن مسعود قال اتستطيع ان تعيدها علي يا ابن مسعود فاعادها كما سمعها. طبعا طبعا سبحان الله تعالوا بقى لسيدنا عبد الله فهو, فهو اخواننا دايما يقولوا اشمعنى الحسن البصري انت بتحيزه يعني؟ ما هو الحسن البصري ده تلميذ عبد الله بن مسعود، يبقى عبد الله بن مسعود شكله ايه سبحان الله، امال بقى عبد الله بن مسعود وسيدنا علي تلاميذ للحبيب امال الحبيب ايه؟ ها صلى الله عليه وسلم الكل من رسول الله مختلف رشفا من البحر او غرفا من الديم صلى الله عليه وسلم قال رجل عنده عند مين؟ عند عبد الله بن مسعود عند عبد الله وهم يسموا في الكتب اذا قريتوا مثلا رواه العبادله الاربعه يبقى عبد الله بن مسعود ايه؟ اول واحد فيهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص دول اعلم العبادله او اعلم الصحابه بعد عمر وعلي رضي الله عنهم جميعا سبحان الله بالفقه يعني لكن لما سيدنا عمر جه وتولى الاماره قال من اراد ان يسال عن القران فليسال عبد الله بن مسعود ومن اراد ان يسال عن الفرائض اللي هي المواريث يعني فليسال علي بن ابي طالب ومن اراد ان يسال عن العلم فليسال معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليسألني أنا فإن الله قد جعلني له خازنا وخاتما. يعني سيدنا عمر بيوزع الايه؟ التخصصات كده كل واحد له ايه؟ له تخصص سبحان الله. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود زوجته اسمها زينب. ولما كانت تروح تحب تستفتي ما تستفتيش عبد الله بن مسعود. قام تروح لمين؟ تروح تخبط على بيت سيدنا الحبيب. وبعدين انس يقول يا رسول الله زينب بالذات فيبتسم الرسول يا انس اي الزيانب؟ ما هو زينب كثيره، زينب بنته ولا زينب زوجة عبد الله بن مسعود ولا سبحان الله زينب ام خالد عبد الرحمن بن عوف او زينب يعني ايه كان زينب في ايه؟ في الصحابات والرسول كان عارفهم ايه؟ بالوحده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال رجل عنده ما احب ان اكون من اصحاب اليمين احب ان اكون من المقربين ده واحد بيقول مين في مجلس مين سيدنا ابن مسعود يقول والله انا ما احبش ابقى من ايه؟ من اصحاب اليمين انا احب ابقى ايه؟ من المقربين ده واحد فارس قوي بقى انا مش عايز ابقى يا اخي ناجح كده وخلاص انا عايز ابقى ايه؟ الاول او من الاوائل فقال عبد الله لكن ها هنا رجل ود انه اذا مات لم يبعث يقصد مين؟ روح يبقى درجات ايه دي؟ نفس يعني اللي بيقول ده واحد من ايه؟ من التابعين مين التابعين؟ التابعين الذين عاصروا مين؟ جيل الصحابه مين الصحابه؟ كل من وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ صحابي وكل من لحق واحد من الصحابه اسمه ايه؟ تابعي وخير القرون قرني ثم الذين ايه؟ يلونهم ثم الذين يلونهم فالراجل قاعد عنده بيقول ايه؟ يقول ده في واحد انا ما احبش ابقى من المقربين انا عايز آه، ما احبش ابقى من اهل اليمين. انا عايز ابقى من المقربين عبد الله بن يقول لك في واحد في القعده هنا اهو عايز لو مات ود انه لم يبعث اذا مدى خوفه من الله قد ايه؟ وخرج ذات يوم فاتبعه ناس مش وراه ايه؟ جماعه فقال ألكم حاجة؟ عايزين حاجة؟ قالوا لا قال ولكن أردنا أن نمشي معك قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع هو خايف على روحه خايف ايه؟ على روحه تخيل انت بقى لما تلاقي واحد ترشيله مش عارف في الجبل وفي طابور هنا وطابور هنا وكل واحد مش عارف ايه مانعين السكه وبتاع طب بالله عليك مش هو بشر طب عبد الله بن مسعود بيقتل ده بيقول لا انتوا رايحين فين عايزين حاجه لا طب روح ده ذله لكم وفتنه ليا ولذلك لما احنا فاكرين علي زين العابدين الله يرضى عليه وبيطوف هيثم بن عبد الملك عايز يوصل للحجر الاسود وهو امير المؤمنين فمن الزحمه مش قادر يوصل فاول ما جه علي زين العابدين قرر راح الناس موسعه موسعه راح داخل اتفضل ومشي قالوا مين ده؟ ده هو امير المؤمنين ده مين ده اللي غريب اتوقع ده هو سبحان الله قيل هذا علي زين العابدين ابن الحسين قال والله هذا هو العز كله العز في ايه بقى؟ فان الناس تحبك لله لكن الناس تحبك لفلوسك طب الفلوس ضاعت لا اله الا الله سبحان الله يقول لك زمان ايام ما كان شيخ الاسلام دغله يقول لك لما مات الدغل شيخ الاسلام كل الناس عزوا فيه صح ولا لا؟ لكن لما مات شيخ الاسلام الدغل اكبر لا اله الا الله
بس لو حد حد يفوق لو حد بس حد يصحيه طب خلينا انا اصحيه وانا مانع وقالوا لو تعلمون مني ما اعلم من نفسي لو تعلمون مني شوف الصواب بقى لو تعلمون مني عايزين نتعلم من الجماعه دول يا جماعه لو تعلمون مني ما اعلم من نفسي لحسوتم على راس الصواب بالله عليك طب هنعلم منه ايه؟ واحد يسال السؤال ده يقول يعني الجماعه دول كانوا بيستعبطوا في الشرك يعني يعني معقوله الاعمال دي كلها والرسول يضمن له الجنه وانت مش عارف ايه وده ومات عن ومات وهو راضي عنه سبحان الله ورغم ذلك يقول انتوا لو كانوا جوايا بتتكلموا على وش التراب لان انا انسان مش كويس ليه؟ قال اهل العلم ان الله عز وجل من رحمته انه اذا احب عبدا رفع من امامه كل عمل صالح فلا يرى نفسه عمل صالحا قط لما حد لما ربنا يحب عبد يعمل له ايه؟ كل ما يعمل حاجه كويسه يروح ايه؟ شايلها من قدامه لكن انت مره لما تيجي مجلس علم بقى يا اخي تقعد تتكلم اربع سنين تقول لك سنه سبع سنين حضرت مره مجلس علم اه يعني خلاص يعني قال يعني بتعرف عارفين ده كويس قوي اه والثاني اللي كان عارفين انت اللي بيصلي بالخشوع وبتاع وطلع مصلي ومصلي كمان يعني هو نفس القضيه لكن ده ناس ربنا اكرمها بايه؟ يشيل من قدامه العمل الصالح ويبص يلاقي نفسه ايه؟ ما عملش حاجه يا خبر ده انا وحش وبيقول وحش بصدق يقولها نفاقا ولا رياء ولا ايه؟ نسال الله ان يلحقنا بهم يا رب العالمين. حبذا المكروهان حبذا المكروهان يعني ايه؟ يعني انا بحب حاجتين الناس ايه؟ بيكرهوها الموت والفقر الموت والفقر مين يحب الموت؟ محدش مين يحب الفقر؟ محدش لكن سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيحبهم وسيدنا ابو ذر لما قال ايه؟ احب الجوع احب المرض احب الموت ليه؟ قال انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خف ذنبي واذا مت لقيت ربي ها لكن اذا عشت في الدنيا وامكانيه ده وبقى عندي فلوس ها السري نسأل الله السلام سبحان الله هذا فيه إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوطة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة صح ولا لا؟ ولكل زارع مثل أه، ولكل زارع ما زرع لا يسبق بطيء لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريق ما لم يقدر له يعني ايه يعني زي ما قال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريق ولا يمنعه عنك كراهه كاره يعني واحد يا اخوانا في ظن واحد في ظن وقعد يشتري نور الشمس واغلقت فعلا الابواب دونه اي خالص قلت اعمل ايه؟ قلت له طرقت باب الله قال طرقت قلت لا كلمة طرقت دي ايه؟ ما توديش لغاية الباب بتاع بيتنا ليه؟ لا انا عايز معنى طرق باب الله اننا نفرض جدلا اننا مزنوق عايز اقابل مسؤول من مسؤول مسألة يعني حياة أو موت مسألة مصير هعضه على بابه ولا لا؟ جه الساعة واحدة بالليل هستناه، جه الفجر هستناه، سافر ثلاث أيام برضه هستناه، ليه؟ لأنني محتاج إليه. أه أنا عايز بقى زي كده تماما مع إيه؟ مع الله عز وجل. أنيق راحلتي بباب الله وأطرق ولا بد أن يفتح لي يوما. اه بس ادعو دعاء مستيقظ لا دعاء مشير ادعو انت سحاك ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله لازم اذل لله لان قال ايه ابن عطاء الله تحقق باوصافك يمنحك اوصافك يعني ايه أترجم. تحقق باوصافك يمنحك تحقق بذلك يمنحك من عزك تحقق بفقرك يعطيك من غناه تحقق سبحان الله بضعفك يعطيك من قوتك تحقق بانك تائه يعطيك من هداه فيرشد الحائرين الضال غير مهديين سبحان الله يعني انا اذا اقنعت نفسي بحجمي انا ضعيف يبقى هو قوي انا غني انا فقير يبقى هو يغنيني انا تايه هو يرشدني وهكذا تحقق باوصافك يعطيك من اوصافك وكان ابن عطاء لا دايما يقول يا رب أنا الجهول في علمي في أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يعني إيه؟ مش الكلام العالي أوي، يعني أنا الجهول في علمي، ده أنا رغم العلم اللي عندي اسمه إيه؟ جاهل، أمال ده أنا أصلا جاهل يبقى أنا يبقى الشكل إيه؟ ها؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ ده أنا رغم الغنى بتاعي إيه؟ قال اني لما انزلت الي من ربي من خير ايه؟ فقير يبقى انا فقير الى الله تحقق باوصافك يعطيك من اوصافك بس اما انك تفتقد صفات الله من القهر والجبر سبحان الله لان احنا قلنا ايه؟ قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات او قال اهل العلم ان لله صفات جلال وصفات جمال انت تتصف باي صفه منهم؟ بصفات الجمال اللي هي ايه؟ الرحمه رحيم المغفرة غفور الود ودود الصبر صبور الشكر شكور في صفات الايه؟ الجمال في صفات الجلال مالكش انت دعوه بيها القهار المتكبر المعز المذل المانع دي ايه؟ من صفات الايه؟ الجلال يبقى ده- ده- ده- ده- ده ايه؟ تنقهر لها لان هو القهار انت مش قهار لا لان هو سبحان الله القدير انت مش قدير ها انت الجبار انت مش جبار وهكذا لا اله الا الله ولذلك يعني المسلم لابد ان يتصف يتخلق باخلاق الله في صفات الجمال لا في صفات الجلال زي بالظبط ايه؟ روح تزور المدينه تلاقي حلاوه المدينه وحلاوه المسجد النبوي الشريف صفات ايه؟ صفات جمال لان فيها مين؟ فيها الرؤوف الرحيم فيها ايه؟ ربنا تروح عند الكعبه تشعر بايه؟ اه ليه؟ ليه؟ لان هنا هنا بيت القهار صح؟ بيت الجبار تشعر بالايه؟ بالرحمه بصفات الجلال سبحان الله فانت اذا تحققت بصفات الجمال ها، نصرتك صفات الجلال إذا تحققت بصفات الجمال وأنت رحيم ودود وغفور للناس وشكور وصبور سبحان الله تقوم ربنا يعطيك إيه من أوصاف الجلال بتاعته بقى إيه يقهر لك العدو واخد بالك ويخليك ايه يخليك تقهره وتغلبه وتنصره لان هو النصر المعين هكذا العبد يتخلق باخلاق الله في صفات الجمال يمنحه الله عز وجل برحمته صفات الايه من صفات الجلال سبحان الله ثابت فبيقول انما هما اثنتان الهدى والكلام فأفضل الكلام كلام الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله يعني إيه بدعة؟ احنا قلنا قبل كده لحضراتكم أن البدعة تكون في العبادة ليست في العادة يعني اللبس اللي من اللبس ده عبادة ولا عادة؟ دي عادة دي عادة خلي بالك الأكل عبادة ولا عادة؟ عادة لكن ممكن أنت تقلب الأكل إلى عبادة ممكن تقلب الأكل إلى عبادة العادة وتقلب اللبس إلى إيه؟ من عبادة إلى من عادة إلى إيه؟ إلى عبادة يعني إيه؟ يعني نضرب الاول المثال البدعه تكون في العباده وليست في العاده يعني اللي يلبس من الرجاله مثلا بنطلون يلبس جلابيه يلبس مش عارف جبه يلبس مش عارف المهم ايه المقصود في الراجل او الست ايه ستر العوره ها أه؟ معروف عورتها فين وكل جسدها ما عدا الوجه والكفين او الجسد كله على بعض الاراء الاخرى والراجل عورته مقصوله الركبه ده الايه دي العاده خلاص تلبسها بقى تحط بشير تحط فوطه تلبس مش عارف ايه تلبس بلوفر تلبس جاكيت تلبس جلابيه ما دام ايه موضوع ليست فيه سنه في شيء لكن ايه اقلب هذه العاده الى عباده ازاي؟ أن كلما أرتدي أقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس فأستشعر نعمة ربنا حتى أن الحبيب يقول ما كفي عبد ثوبا جديدا مش عبد يكفى ثوب جديد ولبسه فما أن يبلغ إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي كساه إنما هو الله رب العالمين إلا وغفر الله له. شوف اللي عملت ايه؟ يعني هو بيلبس الثوب الجديد لسه ما وصلش لسه ما انتصرش غير جسم بس هو بيلبسه حاطط في ذهنه ان الثوب ده مين اللي بعته له؟ ربنا سبحانه وتعالى مش فلوسه ها؟ مش من الشركه الفلانيه لا وانما ايه؟ الله قال لسه ما وصلش للركب الا وايه؟ غفر الله له يبقى ربنا سبحانه حتى مش كده وبس قال اذا وضع احدكم يده في جيبه ليخرج كيس نقوده فيخطئه يخطئه يعني ايه؟ يعني هو حط شويه الفلوس في جيبه الشمال وحط ايده في جيبه الايه؟ اليمين ما لقيش الايه؟ الفلوس حصل له ايه؟ رشوه اه هوس لسه عليك هوس هوس سبحان الله حصل له رشوه قال ايه؟ قال فاذا ارتجف قلبه ها قال تساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الشاهد بالله عليك ربنا بيتلكك لك للمغفره ولا لا؟ ها؟ يعني عايز يجيب كده بعيد عشان ايه؟ عشان يديله السجن في رحمه اكتر من كده طب ما توحدوه لا اله الا الله لا اله الا الله طيب يبقى اذا البدعه تكون في العباده يعني ايه؟ يعني احط في الدين حاجه مش فيه زي الحسين والسيده والازهر وبتاع بعد ما يخلص الاذان يفضل الراجل ينوح بقى الصلاه والسلام عليك يا مش عارف يا كحيل العينين يا اسود الشعر يا فاحم مش عارف ايه يا ابيض الوجه يا من اول خلق الله واخر الكلام ده كله هذه بدعه في الدين لانه اضاف في الدين يعني بالله عليك احنا اشد حبا لرسول الله من سيدنا بلال فامال سيدنا بلال ما قالهاش ليه؟ يعني انا بنصح قوي عن بلال ها انصح قوي يا اخي اي اسحاق الرسول اللي بيقول له يا بلال انا ما فيش ليله اخد ادخل الجنه فوق الا ما اسمعك وانت ماشي قدامي علمني يا بلال ماذا تصنع الرسول اللي بلال علمني قال وانا؟ قال انا عملت نصح عن بلال كنت تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه تشوف ايه؟ يا واحد قاعد يذكر الله يا واحد قاعد يقرا في المصحف يا واحد قاعد يصلي صمت لكن يقول لك ايه نذيع ايه؟ ونبدا شعائر يوم الجمعه بقراءه القران كان خلص خلاها شعيره من الشعائر هذا بيجيب ايه؟ يضيف من عنده من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد فهو عليه ايه؟ رد يألف من عنده التأليف في الدين لا الزيادة في الدين كالنقص فيه ده قاعدة وصولية الزيادة في الدين يعني أنا لما أزود في الدين جاء فترة أنا إيه؟ اناقص لان ربنا قال لرسوله ايه؟ اليوم اكملت ما لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام يبقى الدين تم ولا ما تمش؟ تم. يبقى مين اللي بيزود؟ ها سبحان الله ومن الذي يغفر من الذي ينسى الله خلاص ما دام الدين تمت الناس والصلاه وانتهى الموضوع وتم الامر يبقى كده عليها تركنا الرسول على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اما انا اجي ابتدع والف واخترع لا لا لا لا هذا ليس من الاسلام الكافي طب بالله عليك لما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم راحت له الست بنتها عروسه لكن الست احيانا لما يبقى بنتها عروسه يحصل لها خلل في مخها شويه شويه حاجات بتعملها مش حضراتكم او مش حضراتكم لا يعني الناس في اليوم الله يكرمك زي بعض يعني زعلانه الست زي بعض لا، المهم المهم يقول تقول المرأة لرسول الله إن ابنتي عروس مخطوبة جالها العريس في جبهة. وأصابتها الحصباء مرض جدا فتساقط شعرها بقت ايه؟ قرع افاصل شعرها طبعا لو ما حدش عارف بيت الحديث من سيدات العصر دلوقتي طبعا يا استاذ الله ما تروح قرع الجثه بل الله ازاي الكلام ده يقول لها لعن الله الواصله والموصوله يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تمام. لعن الله الواصله وال- الواصله اللي هي مين؟ اللي هي الكوافيره والموصوله اللي هي مين؟ الزبونه خلاص لم يخطر ببال حبيب الله ان يجي يوم من الايام يبقى الواصله دي ايه؟ راجع مش ممكن اللي خلى ربنا الرسول لعن الست اللي توصل للست البوستيش مش عارف ولا تعمل لها الفورم ولا البورم ولا القرم ولا البتاع. المهم سبحان الله اذا كان ربنا لعن الست اللي بتعمل الست امال الراجل يبقى ايه؟ ها؟ والمصيبه الاكبر المصيبه الاكبر العريس قبل ما يزكوا عروسته يروح واخد عروسته على الكوافير ما وصلتش يبقى عيب ونسنا يعني هيعمل ايه يعني بالظبط؟ هيعمل ايه بالظبط؟ والله قلة أدب ولا مش قلة أدب أنا مش عيب قلة أدب إن كنا- كان نظري على قلبي أبغى نظرتك أنا شايفها كده سبحان الله أنا شايف- لا أراها إلا زيادة زيادة يعني أنا مودي عروستي قبل ما ألبسها أنا وده الراجل عشان ي- إيه هو ي- ي- يبطل الأول أو يختمها خد من نفسه سبحان الله مش ممكن لكن لازم انتوا تكبرون الموضوع لا مش غباء في حلال وحرام والله مش حلال وحرام هو اللي في الدنيا يا اخوان سبحان الله وراجل يبقى محترم جدا وبتاع يقول لك يا استاذ خليها تفرح بها هنعمل ايه يا استاذ؟ سبحان الله هذا يفرحوا بقى والله ده احنا هنفرح فيك فرح يا شيخ والله انت مش عارف ايه اللي فرح القضيه ان احنا جاء هذا الشيء يعني يا مؤمن يا مؤمن يا سبحان الله العظيم المراه المسلمه علشان بس عورتها انكشفت رجليها بانت قدام اليهود ها اليهودي لما قال لها ايه؟ قال لها عايزين يخلعوها ال- ال- ال- الخمار عشان يشوفوا ال- النقاب عشان يشوفوا وشها الصحابيه فما رضيتش سابت في المدينه فقعد يتريق عليها فخلى ولد من الصبيان بتوع شدت لها طرف فستانها في ايه؟ في الياقه بتاعت ايه؟ الجلابيه ولا الفستان اللي لابساه فلما اتحركت كده راحت رجلها من تحت لا راحت قاعده مكانها اوام ودارت نفسها مسلم شاف المنظر مسلم تجرب ما تحملتش الدماء العربية الإسلامية راح قتل اليهود راح اليه- اليهود اتلموا على المسلم قتلوه راح الرجالة الخبر ال- الرسول بلغه راح جاب المسلمين عاصروا بنو قينقاع 17 يوم واجلوهم عن المدينة عشان كشفت عورة مسلمة واحنا بنعرف الستات احنا بنعرفها اه يقول الست يقول لمراته ايه ما تلبسي بقى عشان نخطب الراجل يقول لها ما تقلعي عشان نخطب ما هي لابسه في البيت هي ويشوف حاجه منها هو الراجل اللي عايز يشوف ايه منها جوز صية وكم والتحت والريحة وانت فاهم الموضوع كله سبحان الله لما تيجي خارجة لو شافها على السلم يمكن ما يعرفهاش مين دي؟ مرات توكل المهم سبحان يعني هذه امور يعني لا- لا كهانه ولا ولا اخلاق اسلاميه ولا دماء عربيه ولا غيره يعني على محارم الله عز وجل لكن المساله يا مؤمن بالمصيبه الاكبر المصيبه الاكبر ان حقيقي الزوجه تبقى قاعده قدام المرايه عشان رايحين يسهروا مع بعض وتقول له ايه ايه يا حاج ايه رايك في ال- في ال- في التسريحه دي فاتت في مش عارفين مش عارف كده احسن آه، ده- لا لا خلي- سنه احمر زياده سنه كحل اكتر دي قلب تشتغل م- م- مكياج غير ولا مكياج حاجات غريبه سبحان الله. هو اللي بيجهزها عشان تخرج كده اين ال- اين ال- سيدنا عثمان الله يرضى عليه فاكرين كلنا لما قال اول ما شعر انه هيموت خلاص يقتلوه قال يا نائله امراه ادخلي تحتجبي ان قتلي اهون عندي من ان يرى شعرك اجنبي. صغير على الإسلام صغير يا اخوانا ده العرض غالي قوي العرض غالي جدا بس يعني تقول لي وما علينا اذا لم يفهم البقر يعني ما دام سبحان الله نسال الله السلام نسال الله السلام يبدو الناس بتاكل خنازير ولا ايه سبحان الله حيوان طيب يبقى اذا المسلم تنقسم معاملاته الى عبادات وعادات البدعه بتكون في العباده مش في العاده يعني لم ياكل الرسول على اخوان قط يعني ما كانش على ترابيزه لكنه لم ينهى لم ايه؟ لم ينهى يعني لا ايه؟ يعني ياكل على ترابيزه حرام ولا حلال؟ يبقى الامور عاده تقعد زي قعدة الرسول ماشي كان يقعد يفرد رجله الشمال يقعد عليها ويفرد رجله اليمين ويضرب بثلاث صوابع خلاص ماشي عايز تاكل بالطريقه دي كل عايز تقعد على كرسي وتاكل ماشي عايز تاكل وانت نايم انت حر سبحان الله كل الطريقه دي عاده ولكن عايز عايز تصل الى درجه اول يطبق كلام الرسول في كل شيء والله سمعا وطاعه وده قال القاضي سلام لكن هذه امور عادات وليست امور ايه عبادات لانه قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم يبقى الله عز وجل سبحانه وتعالى آه، على لسان سيدنا الحبيب ان شر الأم- الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فلا يطولن عليكم الامد ولا يلهينكم الامل فان كل ما هو ات قريب الا وان البعيد ما ليس ات صح ولا لا؟ البعيد اللي هو ايه؟ مش هيرجع ده البعيد الحقيقي لكن كل ما اتي ايه؟ قريب هيجي يوما ما ان طال الامل سبحان الله الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره يا سلام الشقي من شقي في بطن امه يعني ايه؟ يعني احيانا نسمع ان ولد شتم امه او ضرب ابوه عارف تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان الاب القى اكثر من ثلاث تطليقات على زوجته على ام الولد وبعدين بعد ما رمى علينا من الطلاق مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وكان حلاق كثير الحلف انجب هذا الابن هو ابنها وابنه اه لكن الواد يطلع ابن حرام هو ده اللي بايه والعياذ بالله لان كان من الواجب يفسخ ما بين هم اول ما يقابل الشيخ اللي ما ينفعش يا استاذ محلل يقول مفيش حاجه اسمها محلل ازاي؟ الانسان في محلل مفيش محلل المحلل اللي في دماغه ودماغك مش هو المحلل يعني ايه بعد ما تنقضي العده يجي لها عريس عادي ويتجوزها وبعد ما يقعد معاها سنتين 10 20 اقل اكثر وبعدين يطلقها او يموت يجوز ان يتزوجها ايه؟ زوجها الاول المحلل لكن يدخلوه الاوضه ثلاث دقائق والمأذون قاعد اللي كتب يطلق ولسه العده ما انقضت. ده كل ده ايه؟ يعني هذا هو الايه؟ هو الديون الا ادلكم على السيف المستعار المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والعياذ بالله والايه؟ والمحلل له يبقى سبحان الله العظيم المساله لا اله الا الله بان ال ال ال الولد اللي انت بيشوفه اللي بيكتب ابوه او بيمد ايده على امه او او او ده مش ممكن ده هذا من شقي في بطن امه للاسف الشديد لانه يطلع ايه؟ ولد مش ابن حلال والعياذ بالله رب العالمين الا وان قتال المسلم كفر يا قتال المسلم ايه؟ كفر سبحان الله وسبابه فسوق يعني يسب اخوه المسلم بايه؟ فاسق ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام حتى يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويعوده اذا مرض الا وان شر الروايا الروايا جمع ايه؟ روايه روايا الكذب روايا ايه؟ الكذب والعياذ- لان المؤمن هل المؤمن يبقى كذاب يا اخوانا؟ لا، الا الا الكذب سبحان الله وان الكذب لا يصدق منه جد ولا هد الكذب مش ممكن ينفع منه صح ولا غلط لا هزار ولا غير هزار وان الكذب لا يصلح منه جد ولا هد ولا ان يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه اسمه إيه عند الله يعني يقول يقول للواد ايه؟ يقول للواد النجاح تعمل مش عارف ايه، انت الكذب تعمل لك ايه؟ انا رحت المكان الفلاني